اصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل لقاءنا مع التعوذات القرآنية المباركة واليوم إن شاء الله تعالى نقف مع جانب من أهم جوانب التعوذات القرآنية المباركة وهذا الجانب من التعوذات القرآنية نحن في أمس الحاجة إليه عند الاحتكاك بالناس من منا لا يحتك بالناس من منا لا يتعامل مع الناس فيضيقون عليه أو يتلاحون معه ويستشيط غضبا من بعض أقوالهم وأفعالهم كلنا ذلك الرجل إلا من جبله الله على الحلم والأناه أو إلا من كظم غيظه وضبط نفسه وعفى عمن ظلمه وأحسن إلى من أساء إليه القرآن الكريم هيعلمنا النهاردة مجموعة من التعوذات القرآنية موطنها يقال عند الاحتكاك بالناس وفي القرآن الكريم ثلاث تعوذات في ثلاث آيات في ثلاثة صور لا رابع لها ده بشأن الاستعاذة من إيه؟ من الشيطان الرجيم عند إيه؟ عند الاحتكاك بالناس خد بالك الشيطان الرجيم عدو مبين الشيطان الرجيم يراك ولا تراه الشيطان الرجيم أقسم بعزة الله لا يغوينك ولا يضلنك ولا يزينن لك في الأرض الشيطان الرجيم ينتظر ساعة احتكاكك بالناس ليفسد العلاقات ويقطع الصلات ويذيب حبال المودات والمحبات فلا بد ليك من حفظ هؤلاء الثلاث الآيات وأنا قلت لك هم ثلاث آيات في ثلاث مواضع في ثلاثة صور لا رابع لها كلها بتعلمنا إزاي نطلب الحماية من الله ونستعيذ به من شر الشيطان الرجيم عند الاحتكاك بالناس الموضع الأول في سورة الأعراف الموضع الثاني في سورة المؤمنون الموضع الثالث في سورة فصلت اسمع معايا هؤلاء الآيات قال الله تعالى في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم هذه الآية الأولى الآية الثانية في سورة المؤمنون في آخرها ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أدي الموضع الثاني الموضع الثالث في السورة الثالثة وما فيش رابع في سورة فصلت قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم لاحظت معايا فاستعذ بالله إنه سميع عليم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ده ده الاستعاذة جاية فين خد الموضع الأول ربنا يأمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين العفو اللي هو إيه يعني ما تيسر من أحوال الناس ما تشددش على الناس يعني اللي يقول حاجة كويسة ولو هي في صورة قليلة شوية اقبل منه عديها له يلا تيسير طالما هي حاجة حلوة أي نعم مش 100% جابها 60-70% كويس كويس يلا هاتها وبرضه حثوا على الكمال بس يعني خذ ما تيسر منهم أو خذ العفو يعني تعامل معهم بالعفو اعفو عمن ظلمك يعني وأمر بالعرف يعني بالمعروف أمر الناس بالمعروف الذي أمر به الشرع وأعرض عن الجاهلين الجاهلين هنا زي ما قلت لك قبل كده مش هم الجماعة اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبهم لا الجاهلين اللي هم مين الذين يغضبون الناس الذين يثيرون الناس ما في واحد يغيظ كده أصلا في واحد لما تكلمه كلمة يرد عليك بعشرة وفي واحد تبقى أنت ساكت كده وفمان الله ويحتك بيك ويطلعك عن مشاعرك أعرض عنه وانت بتعرض عنه قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن يبقى شفت الشيطان هيجي عند ساعة الغضب علشان يشعللها زي ما ربنا قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا يبقى ساعة ما حد يعلي صوته أو ينفعل عليك لو أنت ما قلتش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في اللحظة دي ده هو اللي منفعل مش أنت لو أنت ما قلتش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هتنفعل معاه ويحصل ما لا يحمد عقباه يبقى أول ما تلاقي واحد منفعل قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيقول لك وأنا شيطان قول له أنا بستعيذ من الشيطان مش منك اسأل الله أنت كمان إن ربنا يعيذك إن ربنا يعيذك من الشيطان من هذا الغضب أدي واحد اتنين قال إيه ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون الكفار قاعدين يسبوا في النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا ساحر كذاب شاعر مجنون وقاعدين يفتروا على الله عز وجل وده طبعا بيضايق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فربنا سبحانه وتعالى بيأدب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة الكفار ما يشتموه أو يفتروا على الله يقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين الهمزات اللي هي النزغات والهمزات والنزغات اللي هي الوساوس يعني ش- نفخات الشيطان اللي عايز يشعلل بها الموقف وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أي في مواقف الخير أو في مواقف الشر في مواقف الشر أعوذ بك أن يحضرني الشيطان فيها لئلا يوقعني في الشر في مواقف الخير أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في موقع الخير أو في موقف الخير لئلا يصدني عن هذا الخير الموقف الثالث ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن يعني الذي يسيء إليك ادفع بالتي هي أحسن واحد بيشتم قول له الله يسامحك زاد في الشتيمة قول له ربنا يهديك أصر على الشتيمة امشي وسيبه برضه ألح وقال لك ده أنت ما تقدرش ترد قول له وماله ما أقدرش أرد ما أقدرش أرد لكني أتقي الله وأي كلمة على لساني ربنا يغفر لك وربنا يغفر لي إن كان اللي بتقوله فيا يا رب اغفر لي إن كان اللي أنت بتقوله ما هوش فيا ربنا يسامحك روح لحالك ربنا يهديك لو زود قوي ممكن تطلع عن مشاعرك إيه اللي يحميك في اللحظة دي الشيطان يجي لك يقول لك أنت بقيتها فيا أنت بقيت ملطشة إيه وأنت صغير قوي كده للدرجة دي أنت بقيت ذليل مش قادر ترد طب أنت سكت له مرة واثنين وثلاثة وأربعة ده لو سكت له الخمسة والسادسة ده هيركب فيها ويشوط فيها ويعمل فيها ما هو الشيطان عايز يولعها أنت في اللحظة دي لو لقيت نفسك عند الرابعة والخمسة ما هيش ثابتة وهتقع في الرد قول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس ربنا سبحانه وتعالى لنا مش كل واحد هيقدر يجي في موقف الاحتكاك بالناس يستعيذ بالله ما دي احنا شايفين ناس كتير ساعة الاحتكاك بتقع وتقول اللي ما فلان بيقول ايه شوف بيقول ايه غضب وخلاه يقول كلام وحش عمرنا ما سمعناه منه شوف فلان عمل ايه خبط الراجل موته او خبط الراجل قلع له عين او كسر له ايد او رجل او مش عارف ايه ده ده فلان ده عمره ما رفع ايده على حد ايه اللي خلاه كده لما احتك نسي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لما انفعل مع الناس نسي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى تذكر انتبه عند التعامل مع الناس وفي مواقف الاحتكاك والانفعالات عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بس مش كل واحد هيقدر عليها وما يلقاها إلا الذين صبروا صبروا أنفسهم على طاعة الله صبروا أنفسهم عن معصية الله دول اللي يقدروا ينطقوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ساعتها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صاحب الحظ العظيم يعني المنزلة الكبيرة عند الله عز وجل والجزاء الأوفى هو اللي هيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و يقابل الإساءة بالإحسان ويعفو عمن ظلمه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يعني يجي واحد يسيء إليك والناس تيجي تقول لك خليك انت الكبير لا لازم اخد حقي طب عشان خاطرنا لا طب ربنا يهديك لو جبريل نزل من السماء هموته جبريل هو مش هينزل لك اصلا جبريل عليه السلام جبريل بيلعب معاك الله يبقى انت استعذ بالله من الشيطان الرجيم لما الناس تيجي ترضيك علشان تسامح او عشان تتنازل وناس كبار وناس حلوين جايين يتشفعوا الشيطان يقول لك لا لا لا ما تعفوش ما تسامحش ده انت لو عملت كده هيعمل فيك ويخلي اقول لك استعذ بالله من الشيطان الرجيم بس حتة مهمة أكد عليها مش كل واحد هتعفو عنه العربيد اللي اللي اللي تعفو عنه مرة ويرجع تاني اللي تعفو عنه مرة ويرجع تاني وتالت ورابع ده لازم تأدبه لازم تدخله مرحلة العقوبة عشان يتأدب أما اللي عملها مرة وتاب وفين وفين على ما غلط مرة تانية ده اللي ممكن تسامحه برضو احنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فين بقى غير الانفعالات قبل قراءة القرآن الكريم آه قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ما هو الشيطان مش عايزك تقرأ قرآن عشان تبعد عنه وتموت ما هو البعيد عن القرآن ميت إذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الذاكر لله حي والبعيد عن ذكر الله ميت طب القرآن القارئ للقرآن حي والبعيد عن القرآن ميت والشيطان يهمه انك تموت تيجي تقرأ قرآن يفكرك بالجريدة والحادثة الخطيرة والماتش مش عارف فيه ايه وال... ويقعد يقول لك بقى فتسيب المصحف او تيجي تقرأ القرآن يثقلك ويحاول ينومك او تيجي تقرأ القرآن يفكرك بمعاد فلان او علان او علان لا يبقى انت اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم طب اذا قرأت قرأت فعل ماضي يعني بعد ما خلص قرايه أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما هو بيقول لك إذا قرأت قرأت يعني خلصت القراية لا هي معناها كده إذا أردت القراءة زي يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإحنا بنتوضى بعد ما نقوم نصلي ولا قبل ما نصلي إذا أردتم القيام إلى الصلاة يبقى أنت قبل ما تشرع في القراءة استعذ بالله من الشيطان الرجيم طب ليه؟ لأن الشيطان يريد أنك تبعد عن القرآن أو لأنك لو بدأت تقرأ القرآن ممكن يخليك ترائي وانت بتقرأ كده في المسجد أو في السيارة يقول لك خد بالك اللي جنبك واخد باله منك تقوم انت تدندن والذاريات ذروا فالحاملات وقراء يقول لك خد بالك الكرسي اللي وراك بيسمع برضه فيش مانع حتى اللي وراه يقول لك الواد بتاع قرآن ومش عارف ايه لا يبقى لو استعذت من الأول هيخليك تقرأ القرآن لله عز وجل أو ممكن وانت بتقرأ القرآن يقعد يلعب بيك يفكرك يقول لك افتكر كذا وافتكر كذا وافتكر كذا عارف الواحد فينا لما يدخل الصلاة وده هيجي لنا الشيطان يجي له يوسوس له فالواحد يطلع من الصلاه ما هوش عارف صلى ركعه ولا اتنين قرا الفاتحه ولا ما قرا الفاتحه ولا ما قراش قرا سوره ولا ما قراش كل اول ما تقول الله اكبر يجي لك خنزب اللي هو شيطان الصلاه ده يقول لك اذكر كذا يفكرك بكل حاجه انت ناسيه فلما تيجي تقرا القران الشيطان ما عرفش يعطلك عن القرايه ولا عرف يخليك ترائي بالقرايه يقول خلاص اقرا كده بلسانك اوعى تفكر يقعد يفكرك بحاجات فانت بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان يمنعني من قراءه القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان يدفعني الى المراءاه بالقران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان يمنعني من التدبر في ايات القران الكريم شفت ازاي وبرضه ما فيش مانع بعض العلماء قال كده قال استعذ بالله في الأول استعانة بالله عز وجل على دفع وساوس الشيطان فيخلص لك القرآن يعني كأن الاستعاذة قبل القرآن زي تنظيف الفم كده زي تهيئة الحال وتهيئة الجو وبعد ما تخلص خالص استعذ بالله يبقى تستعذ في الأول وفي الآخر طب في الأول عرفناها في الآخر ليه؟ لأن ممكن الواحد يقرأ جزء من القرآن أو جزئين وبعد ما يخلص ياخد نفس كده ويقعد خلصت جزئين يا ابني ده اسمه العجب بالنفس بعد ما تخلص قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان هو يخليني احس ان انا اللي عملت الحاجه ده اهي وان انا اللي عملت الامر ده يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو يضرني في دنياي أو يمنعني عما أمرت به أو يوقعني فيما لا يرضي الله عز وجل يبقى احنا استفدنا النهاردة واحد القرآن الكريم يدعونا إلى الاستعاذة عند الاحتكاك بالناس والشيطان يحضر عند الاحتكاك ويريد أن يوقع العداوات بين الناس إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون اثنين الاستعاذة بالله تعالى قبل قراءة القرآن الكريم كما أمر القرآن الكريم حينئذ تسلم لنا القراءة وتسلم لنا المعاملة ونصبح من عباد الله المخلصين المخلصين وننتفع بتدبر آيات القرآن الكريم طب أستعيذ بالله أقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدي صيغة أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه نفخه ونفثه وهمزه يعني من الشعر من الأغاني من الخنقة من الوسوسة كل دي تدل عليها أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم أعذنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين بك من الشيطان الرجيم وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن ولكم تلا القرآن يستشفي به متعوذا أو طارضا للجاني فالجأ إلى الله العظيم ونذ به عند الصعاب ونزعة الشيطان